حق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولا عن أول عقيدة من عقائدهم التي انفصلوا بها عن المسلمين وخالفوا بها إجماع المؤمنين فكانوا إحدى فرق الضلال الثنتين والسبعين لا يزال حديثنا موصولا مع الإمامة وبيان منزلتها عندهم وكما قلنا فهي عندهم منصب ديني ينص الله تعالى عليه اختيار إلهي وينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يأتوا على بما يثبت ذلك للأسف من دلائل وحجج إلا وجاءوا بما يناقضها وقد خلعوا على أئمتهم الذين هم عندهم قد نص عليهم إلهيا ونبويا قد خلعوا عليهم من الأوصاف والخصال والكمالات ما لا يمكن أن ينسب لبشر حتى أهدروا مقام الألوهية والربوبية والنبوة فصار أئمتهم فوق ذلك إن لم يكونوا فوق ذلك فهم على الأقل مساوون لهذه المناصب وهذا يدل على ضلال شديد وعلى شطط بعيد لا يمكن أن يقبله منطق ولا عقل ولا دين وقد أدى بهم ذلك الغلو والتنطع الشديدان في مقام أئمتهم إلى تعظيمهم وغلوهم أيضا في مشاهدهم وقبورهم فانتقلت هذه المزاعم بالفضائل التي لا يمكن أن تقبل كما قلنا ولا يمكن أن يقرها لا عقل ولا منطق ولا دين مما ذكرناه في الحلقة الماضية من كون أئمتهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء وأن اسم الله الأعظم عندهم منه حاجة وسبعين حرف والحرف الأخير بس مع ربنا يعني اختص الله بعلمه والكلام الفارغ اللي بيحكوه هذا مما لا يروج إلا على الحمقى أو المغفلين أو السفهاء فهذه المزاعم والمبالغات الشنيعة قد تحولت في الواقع إلى جانبين واقعيين خطيرين في غاية الخطورة وهذان الجانبان يصوران التشيع على المستوى الواقعي بعيد بقى عن التنظير والكلام هم تحولوا إلى هذا أنها انتقلت من حديث النظري عن فضائل الأئمة إلى غلو في قبورهم وأضرحتهم ولذلك انتشر الشرك في بلاد الشيعة بلا نكير بل صار الشرك هو الأصل صار صار شرك الأئمة مع الله عز وجل في خصوصيات الله سبحانه ده الأصل وصار من لا يوافقهم على هذا الشرك ناصبي وكافر بالتبعية يعني وصار هذا هو الأصل الذي هو نقيض الدين أصلا صار الشرك أصلا والتوحيد كفرا عند هؤلاء المجرمين كذلك أيضا مما ترتب على هذا الغلو الشديد في أئمتهم غلوهم في مجتهديهم المجتهدين باعتبار أنهم نواب الإمام ما الإمامة دي انتهى وقتها يعني كان 12 إمام وخلصوا وبعد كده ظهر نواب الأئمة وبعد كده بدأ بقى المجتهد اللي هو القائم مقام ال... الإمام لغاية ما الإمام يطلع إن شاء الله ربنا بقى يفرق يعجل بالفرج والمزعوم عندهم فخلعوا عليهم القاب الاجتهاد وأفرطوا في غلوهم في ذلك حتى صاروا يخلعون على المجتهد الذي يلي أمرهم حتى الآن ممن يقوم مقام الإمام اللي ما هوش طالع خالص دوت الألقاب والصفات والأحوال التي كانوا يطلقونها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى أبنائه من بعده من الأكابر وهذا أمر في غاية الإشكال وهذان الأمران في الحقيقة هما اللذان يشكلان واقع التشيع الآن فمعلوم أن للمسلمين كعبة واحدة أن للمسلمين كعبة واحدة يزورونها ويتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها لكن الشيعة لأنهم غير مسلمين لهم كعبات أخرى كثيرة ولهم مشاهد تنافس بيت الله عز وجل يقام فيها الشرك ويهدم فيها التوحيد جهارا نهارا عيانا بيانا دون نكير منهم بل كما قلت ينكرون على من خالف ذلك فمن أنكر عليهم كفرهم فهو الكافر ومن لم يشرك شركهم فهو الكافر وهو المخالف لدين الله عز وجل وهذا انتكاس في الفطرة وغباوة في الطبع نعوذ بالله من الخذلان لكن قائلا قد يقول طب ما المزارات والمشاهد والأضرحة دي ما برضه موجودة عند السنة يعني إيه الفرق بين السنة والشيعة في الحتة دي ما إذا كان الشيعة عندهم مشاهد أئمتهم وقبور عظمائهم ويعظمونها ويشركون فيها الشرك الأكبر بل الذي ليس فوقه شرك والشرك الذي لم يشركه حتى أهل الجاهلية الأولى يعني أهل الجاهلية الأولى كان إشكالهم في توحيد الألوهية ما كانش بيخالفوا في توحيد الربوبية فهم يعني كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وكل هذا لم يخالف في هذا أهل الجاهلية الأولى الكفار الأصليون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لكن الروافض غلبوا هؤلاء فأشركوا في الله في الربوبية أشركوا الأئمة حتى في الربوبية كمان مش في الألوهية بس فصار عندهم الأمر والخلق والرزق هذا كله عندهم مرتبط بالأئمة فهم غلبوا كفار الجاهلية في الكفر وزادوا عليهم دركات وليس درجات فواحد يقول طب ما ده موجود عندكم معاشر السنة ما طب ما احنا عندنا فعلا أضرحة وعندنا مشاهد وعندنا ناس بتزور الأضرحة وناس الجماعة القبوريون هؤلاء والصوفية ما بيعملوا كده برضه إيه الفرق بين الشيعة والصوفية إذا وبين السنة والشيعة في الحاجات دي لأن كان هذا عيبا يهدم دين الشيعة فهو عيب يهدم دين السنة أيضا فما فما الفارق الفارق كبير جدا الفارق الجوهري أن هذه المصائب عندنا في دين السنة لكنها ليست من أصولها ولا دينه ولا دين السنة يأمرهم بهذا بل هذا انحراف عن عن قواعد دين السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا معاشر السنة يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنع ويقول أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فعندنا نروي الروايات ومذهب الأئمة الأربعة حرمة بناء القبور على المساجد على القبور وحرمة الصلاة في ذلك وما بين ما بين كراهة التحريم وبين الحرمة الصريحة يعني وما بين بطلان الصلاة كمان دي مذاهب الأئمة الأربعة ولا ترى أحدا قط من الأئمة الأربعة أو أتباعهم المحققين يجيز هذا العبث الذي يحصل والذي دخل إلى الإسلام تسرب من من طوائف أخرى ضالة كالشيعة وغيرهم احنا ما كانش عندنا في مصر مزارات ولا قبور حتى جاء الروافض العبيدية المجرمون هؤلاء المسمون بالفاطميين وبنوا هذه المشاهد كلها يعني كانت مصر لغاية ما دخلها هذا هذا النجس الرافضي وجاء المذل لدين الله الفاطمي ما كانش عندنا أي مزارات في مصر كانت مصر نظيفة من هذا من هذا الإشكال كانش فيها كلام ده خالص إلى أن جاء الروافض بدأوا يعظموا هذه المشاهد مع احترامنا ل- لأصحاب المشاهد يعني أصحاب هذه القبور من صح أنه مدفون منهم في مصر كالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها ورحمها والسيدة نفيسة رضي الله عنها ورحمها وامثال هؤلاء الأكابر الف- ال- ال- ال- الأنوار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم فوق رؤوسنا وفي سويداء قلوبنا وحبهم دين نتدين الله تعالى به لكن ما كانش ما كانش عهد الإسلام تعظيم المقابر بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز للناس لما مات صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها ليه عشان ما حدش يعرف يدخل تقول فلولا هذا لأبرز قبره للناس لولا هذا لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم للناس لكن خشي, خشي الصحابة أن يتخذ هذا القبر مسجدا قبر الشريف وهو أشرف قبر على وجه الأرض قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقعة التي تضم جسده الشريف هي أشرف البقاع على الإطلاق بل هي أشرف من الكعبة فإن هذه التربة التي تضم قبر النبي المصطفى صلوات الله وس- وسلامه عليه تضم جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق وهي أشرف من الكعبة المشرفة كمان ومع ذلك الصحابة دفنوه صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة حتى لا يطلع حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره فيتخذه مسجدا ويفعل ما حذر منه رسول الله وتقول السيدة عائشة لولا ذلك لأبرز قبره للناس ولكن خشي أن يتخذ مسجدا فلما يجي واحد ما بيفهمش ويحتج يقول لك طب ما ها قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نقول له يا بني آدم مسجد إيه هذا كان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت جنب المسجد ثم لما وسع الصحابة المسجد لم يدخلوا فيه هذا الشق أبدا إلى أن أدخل هذا ال هذا ال هذا البيت النبوي في الم- في ال- في المسجد النبوي الوليد بن بن- بن عبد الملك وهو كان رجلا ليس من من العلماء ولا من أهل الفضل من الخلفاء وخالفه في ذلك التابعون ووقف لهم بالسيف فده لا فعل الصحابة ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود القبر الآن في ال- في المسجد النبوي هذا لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله رسول الله بل حذر منه ولا فعله أصحابه بل دفنوه في بيت زوجه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ولا فعله التابع الخلفاء الراشدون ولا فعله أحد من أهل الفضل فعله ملك غاشم فهل يتبع الملوك في ديننا هو دين لا يؤخذ من الملوك لا يؤخذ من العلماء وأنكر عليه العلماء ذلك لكن ما ينفعش ان حد يرو- يبعد اكتر من كده يعني خلاص كده اخر كلام والان طبعا القبر المشرف في المسجد النبوي الشريف ما فيش حد يعرف يدخله واهل العلم حتى القائلون بتحريم الصلاه في المساجد التي فيها قبور يقولون اذا لم يكن هناك باب باب يصل بين المسجد والقبر فلا باس يعني لو اي لو الان مثلا مسجد سيدنا الحسين على افتراض ان سيدنا الحسين مدفون في المسجد بتاعه دوت والتحقيق والتحرير وان سيدنا الحسين ليس منه في مصر شيء كان شيء يشرفنا بس مش حصل والله لم يأتي شيء منه إلى مصر فلو سلمنا أنه موجود في مسجده هذا وفي طبعا حجرة في الحجرة ال- ال- التي يزعم أن رأسه, أن رأسه الكريم فيها مفتوحة على المسجد لو أغلقت هذه الحجرة من المسجد وصار لها باب من الخارج لصحت صلاة في مسجد الحسين تصح الصلاة فيه مفيش مشكلة كده لأنه كده ما بقاش المسجد داخل القبر بقى مسجد منفصل ليه باب والقبر ليه باب مع حرمة تشييد ال- ال- المباني على القبور دي قضية تانية لكن عشان ما نخلطش هم قضايا متعددة قضية أصلا الدفن في المسجد دي قضية قضية الصلاة بقى في المسجد الذي فيه قبر قضية إن المسجد ده هو القبر ولا بينهما فاصل وده حاجة وده حاجة فالخلط بينهم مش حسن فلو احنا مع تحريم بناء القباب على على القبور وتشييدها وهذا لا يجوز نفسنا أنها أن يت- أن تسنم القبور وقال وبع- وبعث عليا على أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض وده صحيح في الصحيح عن من من حديث أبي الهياج الأسدي قال له علي ألا أب- ألا أبعثك على عثمان النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته فأي قبر أو أي مسجد يعني فيه ضريح لو أغلق باب الضريح اللي هو موصل بين المسجد والقبر وبقى وبقى الضريح بابه من بره تجوز الصلاة في المسجد لأن كان المسجد ما بقاش فيه قبر بقى القبر ملاصق بس بعض العلماء يجيز ذلك يعني فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هذا المسجد النبوي ما فيش فيه ما فيش مدخل لقبر صلى الله عليه وسلم من المسجد ما فيش حد يعرف يدخل القبر النبوي اصلا من المسجد خالص ولا من بره المسجد كمان فليس قبره داخل المسجد بالطريقة اللي هي الإيه التي يعد بها الصلاة في المسجد فيها إشكال ثم لا يمكن أبدا أن نساوي بين مسجد الصلاة ومسجد غيره حتى لو أنه صلى مدفون في في مسجده لو سلمنا هذا وهذا غير صحيح ما كانش كده ده تغيير فعله خليفة من خلفاء ال- من الخلفاء ممن لا- لا لا يعرفون لا بعلم ولا بدين يعني ووقف له العلماء وانكروا لكن ما قدروا يغيروا ذلك حتى لو سلمنا ان المسجد النبوي الشريف فيه قبر النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه فهي لا يقاس على مسجده مسجد لان صلاه مسجد صلاه بيبقى 1000 صلاه ومفيش مسجد تاني زيه فما ينفعش نقيسه على بقيه المساجد دي قضيه تانية يعني فبالتالي هو مش حجه على غيره لان ده ليس فعلا نبويا ولا فعل صاحبي ولا فعل التابعين ده فعل غ- خليفه غاشم وبالتالي لا يقاس على فعل الخلفاء ولا يحتج به اصلا يعني زائد ان هو كما قلنا لا يساوى احد بمسجده صلى الله عليه وسلم فاللي عايز اقوله ان النهي عن عن عن اتخاذ القبور مساجد في ديننا نحن السنه متواتر النهي عنه النهي عن ذلك وتجريمه وعده من الكبائر الامام الذهبي والامام ابن حجر الهيتمي من ائمه الشافعيه في كتاب الكبائر في الزواج عن اعتراف الكبائر عد حوالي عشر كبائر اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها والجلوس عليها وكلام ذكر حوالي كده خمس ست كبائر ورا بعض متعلقة بالقضية دي وراجل طبعا ده ما كانش لا كان لا لا كان وهابي ابن حجر الهيثمي ده لا كان وهابي بالعكس ده هو كان برضه على ابن تيمية كمان ابن حجر الهيثمي معروف له ردود على شيخ الإسلام ابن تيمية لكن وافقه في هذه المسائل هذه مسألة من أصول الأئمة مسألة ال- ال- ال- اتخاذ القبور مساجد والنهي عن هذا وتجريم ذلك وعده من الكبائر دي مسألة متفق عليها بين علماء الإسلام بالأئمة الأربعة وغيرهم لم يخالف فيها إلا من لا, عاق لا, لا خلاق عنده من المنتفعين بهذه القبور سدانها وخدامها والمنتفعون بها الضاحكون بها على العوام بس لكن الأئمة الكبار كلهم على ذلك على على منع هذا وعلى تجريمه وبنقول هو ابن حجر الهيتمي وهو أحد أئمة الشافعية الأكابر ممن له ردود على ابن تيمية هو يخالف ابن تيمية في مسائل كثيرة وله عليه ردود كثيرة ومع ذلك عد ذلك من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر والحافظ الذهبي كذلك و- وكتب الأئمة ملأى بهذا فده عندنا بيحصل انحراف مش موافق لأصول السنة أبدا بل هذا خطأ من فاعله وضلال ينبغي أن ينبه عليه وأن يزال وقد جمع بعض الأفاضل الكرام كتابا جمع فيه فتاوى علماء الإسلام منذ القدم وإلى الآن من مشايخ الأزهر الأكابر ووزراء الأ- الأوقاف المحترمين اللي قالوا بالنهي عن ذلك وأنه ينبغي أن يغير والكلام ده كله لكن طبعا ما يقدرش حد يهوب ناحية السكة دي الآن آه، حتى بطريقة رسمية ليه؟ لأن لها منتفعين أنت عندك الآن يعني د- في دنيا قايمة على القصة دي دنيا قايمة ده عشان واحد يروح مثلا مسجد البدوي يدفع رشوه قد كده بحيث يتعين بس خادم هناك لانه طبعا بيبقى ليه حظر في الصندوق والصندوق ده يبقى فيه في السنه كام مليون ولا حاجه كذلك مسجد سيدنا الحسين آه، برضه الصندوق ده يبقى فيه ملايين واخد بالك آه، فاللي بيروح هناك يشتغل بيبقى ده اعاره بالنسبه له بيروح يقعد له هناك اربع ايام اربع اربع سنين ولا سنتين بيدفع رشوه قد كده بحيث يعين خادم لانه بينوب من حب جانب واخد بالك بيحضر القسمه فبياخد له حته يعني فالقضية مش قضية دينية بقدر ما هي قضية منفعية ينتفع بها أناس معينون ممكن يحرقوا الدنيا ويقوموا ويقيموا الأمر ولا يقعدونه بسبب الإيه؟ المصلحة المادية لا حرصا على دين ولا على خلاف ولا على ولاية ولا على منهج ولا على زهد ولا على أئمة ولا على كلام من ده خالص ما فيش سكة دي كان ده مش موجود فاللي عايز أقوله إن ده قد يكون موجود عندنا لكن وجوده عندنا على خلاف الأصل وهو خطأ بإجماع علمائنا ونصوصهم في ذلك متواترة لكن عند الشيعة الحاجات دي عندهم دينهم يأمرهم بهذا فافترق الدينان دين الإسلام ودين الشيعة الحاجات دي في دين الإسلام منهي عنها منهي عنها خد بالك العجيب طبعا تلاقي ناس يجيب لك يجيب لك أدلة عجائب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في أكتر من كده حاجة يحذر مثل ما صنعوا ويقول أولئك شرار الخلق عند الله يقول هذا في مرض موته فلم ينسخ هذا ناسخ فكان آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه وهو أوله أيضا أول أمره وآخره ولم يجري بينهما فاصل التحذير من ذلك والنهي عن ذلك وت- وت- و- و- و- و- و- ولعنة هؤلاء ممن يبنى على الخ- القبور في المساجد للصالحين أو لغيرهم وده آخر أمره يموت بعد أن يقول هذا بأيام كان آخر عهدي في مرض موته يقول لعن الله اليهود يرفع الخميص عن وجهه وهو يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ويغشى عليه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا دين الإسلام ما فيهوش كلام من ده خالص كون بقى أن بعض الناس تأثروا بالشيعة أو تأثروا بأي حاجة أو دماغتهم جابتهم على على القصة دي أو لهم مصالح أو أي حاجة أو أخطأوا أو ضلوا أو فعلوا أو اجتهدوا فأخطأوا أي مكان يعني فده لا ينسب للسنة ولا ينسب للإسلام ينسب لاجتهاد من فعله وهو أمر إلى الله إن كان اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا فهو مخطئ خطأ لا شك كبيرا وإن كان زهوا فحسابه على الله لكن لا ينسب من هذا شيء للإسلام أصلا الإسلام جاء بخلاف هذا نصوصا واضحات تلاقي البعض يجيب لك بقى إيه كان ألف الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله وهو طبعا رجل للأسف كان ينصر هذا هذا المنهج الضال جدا على اطلاعه وعلمه وقوته في في فنون كثيرة وهذا من الإنصاف لكن الرجل كان غير موفق في مسائل كثيرة جدا اجتهد فيها اجتهادا خالف الصواب ومشى فيها على مذاهب أهل الضلال فألف كتاب سماه إحياء المقبور من أدلة جواز تشييد المساجد على القبور وهو كما قال هو فعلا إحياء المقبور الحاجات دي كانت حاجات مقبورة جاب حاجات ميتة يعني جاب أدلة ميتة لا تصلح أصلا لشيء ورد عليه العلامة المحدث ناصر الحديث والسنة وحسنة بلاد الإسلام ومحدث حسنة بلاد الشام ومحدث الإسلام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رضي الله عنه ورحمه رد عليه في كتابه الماتع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وهو من أح من أحسن وألطف ما كتب في هذا الباب وأنفى لشبهات كل ذي شبهة تعلق بها في هذه المسألة وهذا الكتاب مما ينبغي أن يقرأه المسلمون حتى يعلموا يعلموا حقيقة الحال فكان طبعا جاب أدلة كلها لا يزال إلى الآن أتباعه يحتجون بها مع أنها قتلت ردا خلاص بطلت جايب أدلة ما, ما, ما تمشيش والعلماء بيانوا أنها لا تمشي على قدم ولا على ساق لكن أصحاب الهوى إلى الآن بيعيدوا ويزيدوا فيها ما خلاص بقى فالشاهد أن الكلام دوت عندنا مش وارد ده بدعة مبتدع وضلال ضال لا يمكن أن ينسب إلى الإسلام في في شيء لا من قريب ولا من بعيد لكن المشاهد والقبور عند الروافض وعند الشيعة دي من لب الدين كتبهم ملأى بالحث على هذا بل لهم كتب مستقلة في ذلك كما سنقول الآن نعم وبالتالي البنام ده دين عندهم يبقى صعب يرجعوا عنه ينفع حد يسيب الصلاة؟ ما ينفعش دين عندنا فده عندهم حتة من الدين مش هيسيبوها لكن عندنا ربنا بيهدي ناس كتير قوي من الناس دي ياما ناس كانت من من من من من القبوريين ومن المتعلقين بالمقامات والحاجات دي ولما علموا أن هذا على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم هدى الله قلوبهم وتركوا هذا الباب ونزعوا عنه وناس كتير قوي يعني خفت جدا في هذه القضية بل هذا الأمر يتلاشى والحمد لله كثيرا جدا مش زي مثلا من 40 30 سنة و40 سنة كان الموضوع مرعب لأن قلة العلم لكن الآن مع مع الصحوة ومع كثرة كلام أهل العلم والفضل من شتى الطوائف خف هذا الأمر جدا جدا جدا وهو في هو في في في, في إلى تلاشي إن شاء الله عز وجل ولا صح إلا الصحيح فبالتالي ده يقبل إن إحنا نتخلص منه لأنه إحنا شايفينه إن هو حاجة انحراف مش حاجة صحيحة لكن عندهم ده عندهم حتة من الدين لب الدين بيقول كده ده عندهم كتب بتأمر بهذا وروايات تعظم فاعل هذا تخلي ده حج بتخليه في رتبة الحج يعني فطبعا صعب يرجعوا عنها ولهذا لما قامت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي دعا إلى التوحيد وإلى نبذ مظاهر الشرك وما شابه ذلك أثرت كثيرا جدا وأثنى عليها المصلحون في كل مكان الشيخ محمد عبده في مصر والإمام الشوكاني في اليمن والشيخ محمد رشيد رضا في مصر وأئمة الإصلاح الذين لا يختلف عليهم أحد أثنوا جدا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحتى الإمام محمد عبده لما تكلم عن محمد علي باشا وبين أن من أعظم مساوئ محمد علي باشا اللي هو هو اللي هو قائد النهضة ده بتاع النهضة اللي ما نهضتش بقى لها 200 سنة دوت واللي هو بدا اول يقول لك عصر النهضه عصر محمد علي 1105 تقريبا الى الى اخر ايام حسني مبارك دول كلهم بتوعات النهضه ما خدوا 200 سنه ومش نهضوا ولا نيلوا ولا حتى قاموا من مكانهم بالعكس ده رجعونا ورا 200 سنه كمان يعني محمد علي خد مصر 1105 رجعنا ورا 300 سنه دلوقتي احنا كل ما نتقدم على سلسال محمد علي واولاده ومن جاءوا بعده على نفس منهجه حتى اختلفوا في نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري لكن هو نفس النظام علماني فكان الشيخ محمد عبده بيقول إن من أعظم مصايب محمد علي وهو كان قريب العهد يعني بينه وبينه أقل من 100 سنة وأدرك كثيرا من أولاده بيقول إن من أعظم مصايب هذا الرجل إن هو دخل العلمانية إلى مصر أدخل العلمانية وألغى الدين محمد علي وإن هو قضى على الحركة الوهابية ذهب يعني حاربها في في الحجاز وهزمهم إبراهيم ولده في بعض المواطن وكلام من ده فقال إن هذا من أعظم مصائب محمد علي وصدق الشيخ محمد عبده اللي هو النهاردة كثير جدا من الجماعة العلمانيين مبسوطين قوي بالشيخ محمد عبده إنه لأنهم لأنهم يأخذون ببعض أقواله في مسائل خلف فيها الصواب احنا عندنا إنصاف إذا أصاب إذا إذا أصاب محمد عبده أو غيره بنثني عليه وإذا أخطأ نقول لا أخطأت مش هناخد منك دي ومرجعنا للدليل والحق يعرف بنفسه مش بالرجال لكن هم لا هم مش كده خالص فالشاهد ان ان دعوه شيخنا عبد الوهاب لما لما انتشرت في ربوع الدنيا تأثر بها كثيرون وبدا لها يعني صدى طيب في شتى انحاء العالم في مصر وفي الحجاز وفي اماكن كثيره جدا لكن لم تؤثر شيئا قط على الجماعه الروافض ليه لان هم ما عندهمش طريق خالص القضيه عندهم مش خطا والراجل بيعالجه ده دين عندهم دين يعني ده عندهم زيه زي الصلاه كده واشد من الصلاه ده زي زي الحج وزي الحج بالظبط فينفع ان حد يجي ينهاك عن الحج هنا مثلا ما ينفعش لكن هناك يعني ان هي نفس القضية ولذلك يقول الشيخ العالم الإيراني الشيعي الأصل الشيخ أحمد الكسراوي ده كان شيعي وهداه الله تعالى وبصره بالحق فصار سنيا والرجل ده قتله النواب صفوي عليه من الله ما يستحق ذبحه يعني قام له قام كده في بعض المجامع وقام قطعه قدام الناس حتت واخد بالك وعلى مرأة ومسمع ولم ينكر عليه أحد هؤلاء المجرمون القتلة الروافض وهم ده ما حيلتهم كده مع أعدائهم اللي بيفضحهم ما, ما عندهمش منطق ما يعرفوش يردوا عليه لأن هم دينهم دين العوار ودين اللجج ما فيهوش حاجة واضحة خالص وكله كله يعني مبط كله باطل في باطل ما يعرفوش يدافعوا عنه فأقصى حاجة يعملوها يقتلوا اللي بيعمل كده الشيخ أحمد الكسراوي لما فضحهم إنه كان شيعي وعارف البير وغطاء فمش يقول لك والله أنت ما تعرفش حاجة ده أنت بتقرا كتب من ده يا عم ده كان عالم من علمائكم الكبار وبقى سني ففضحهم أتم فضيحة فما كان من النواب صفوي لعنه الله إلا أن قام فمزقه بالسكين في بعض المجامع في محكمة ولا ما أدري فين يعني على مرأة ومسمع من السلام ولم يحاكم على هذا وقالوا معذور ده هو مش عارف فيه غلبته غيرها والكلام الفارغ ده الشيخ ال ال ال الشهيد إن شاء الله أحسن إلهي الظهير كان شيعيا أيضا ثم هداه الله للإسلام رجع للدين وألف كتبه الشهيرة التشيع الشيعة والتشيع والشيعة والسنة والشيعة والقرآن وعمل مجموعة كتب من أروع ما كتب في هذا الباب وطبعا ده تأثيره بيكون قوي جدا لأنه كان راجل من أهل الإيه من أهل الباب يعني راجل أصلا ما يعني إذا فنينه سوا زي ما بيقولوا وعارف البير وغطاه فلما لما تسنن فضحهم أتم فضيحة وما قدروش يخلصوا منه غير بأنهم فجروه وضعوا له زهرية فيها قنبلة فانفجرت فيه فمات على إثرها شهيدا نحسبه كذلك بعض محاضراته في الذب عن دين الله عز وجل فهم ما عندهمش حجة يعني هم بيغلقوا مع حد يروحوا صفوه خلاص وربنا بقى يستر وإما يرى من لجاج الشيعة أنه ده بقول كده الشيخ أحمد الكسراوي يعني مما يرى من لجاج الشيعة أنه قد انقضى على منذ ظهور الوهابيين أكثر من 150 عاما وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين وانتشرت رسالات وطبعت كتب وظهر جليا أن ليس زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك الراجل ده الشيعي بيقول كده بعد ما ربنا هداه ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية عند عند المشركين من العرب فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها يبين ذلك آيات كثرة من القرآن الكريم فأثرت, الوه... فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان ولم يعنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى عناية ولم يكن لهم ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين ليه؟ لأن كما قلنا جماعة الموضوع القباب والقبور والحاجات دي عندهم دين يعني ده قضية عندهم الدين بيأمرهم بالشرك دوت ويأمرهم كما سنرى الآن إن ده حج ده أعظم من الحج كمان فتقول له غلط إيه طب أنت عندك لما تيجي تقنع السني تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتجيب له الأحاديث في هذا وتجيب له كلام السلف ويغام الأئمة فيقول لك صح إيه ده أنا زي مع الناس دي أنا زي بعمل كده فيبدأ يراجع نفسه حتى لو حد مأثر عليه أو هو معتقد صلاح يعني في حد من الصالحين ولا حد تقول له ماشي ما هو راجل صالح على دماغنا من فوق وجزمته على راسنا كمان الصالح دوت الإمام الحسين أو السيدة زينب إحنا ولا نسوى حاجة بالنسبة لهم لكن هو ما يراش بالكلام دوت ده ده يخالف كلام جده وكلام الأئمة الكبار من إخوانه وأحبابه فالكلام يجيب معاه يعني يبقى فيه أخذ وعطى لكن ده كتقول له إيه تقول له جعفر بيقول وطبعا هذا كذب على جعفر إن من حمن زار قبري ولا قبر حسين فكأنما حج 100 مرة هتقول له ما يقول لك ما هو ما أنا بعمل اللي قال عليه إمامنا فالقضية عندهم معضلة كبيرة يعني نعم فالشرك قد ألبس في كتبهم ثوب الحق وهذا الخطر الأكبر مشكلة تبقى أنت عندك مرض ومش حاسس بيه ومفكره علامة الصحة يعني واحد بي- عنده نزيف فمفكر نزيف مثلا كده حاجة جميلة يعني فبيزيد طب ما ده هيموت في الآخر لكن أول على أول طرق الشفاء أن تدرك أنك مريض وتشعر بخطر المرض فهذا يدفعك للذهاب إلى طبيب حتى يعالجك وده أول طريق الشفاء إن شاء الله لكن طول ما أنت كده ناسي نفسك وسادر في غيك ومتصور أنك أنت زي الفل ومفيش حاجة خالص وزي ومفيش ويحصل لك أي حاجة لا لا مفيش حاجة مش مش مفيش مش ممكن بتاع تطب ساكت مرة واحدة نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل فابقوا معنا
فوصل ونعود ونعود ونعود
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زال حديثنا موصولا مع آه، غلو آه، الروافض الشيعة في قبور آه، أئمتهم و آه، يعني مصير هذا الفعل منهم جزءا من أجزاء دينهم فصار الشرك حقا عندهم وهذه إحدى المصائب الكبر لأنه بهذه الطريقة عمره ما يتخلص منه يتخلص منه ليه ده هو يرى أن هذا شيء مكمل لدينه وطبعا آه، قد عقدت في كتب أمهاتهم الكبار أبواب كثيرة جدا وكتب كوامل للمزارات والم- والمشاهد ضمت مئات بل ألوف الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده ففي البحار مثلا للمجلسي كتاب المزار كتاب المزار دوت أخذ ثلاث مجلدات من كتاب البحار ثلاث مجلدات كوامل تكلم فيهم عن المزارات وعن المشاهد والقبور والق- والقب- والقباب وآداب ذلك والكلام وما يتعلق بهذا من فضائل وما شابه ذلك وفي وسائل الشيعة للحر العاملي أبواب المزار 106 باب أبواب المزار كلها في الحث والحض على ذلك وأجر من يفعل هذا وكذلك في الوافي وكذلك أيضا في من لا يحضره الفقيه وفي تح وفي آه، و- و- و- في- في باب في هذا الكتاب باسم تربة الحسين وحريم قبره وأبواب في زيارة الأئمة وفضلها وغير ذلك وكذلك بل ألفوا في المزارات ومناسك المزارات كتبا مس- مستقلة سموها مناسك كمناسك الحج عندنا المناسك تطلق على كتب الحج فقط ما يتعلق ب- بالحج من رسائل أو كتابات أو أو بحوث أو دراسات يسمى منسك أو مناسك فالمجرمين دول برضو عاملين مناسك بس مش للحج لا لزيارة القبور عند عندهم انها تساوي الحج عندهم كما سيأتي الآن وقد اعتبروا قبور أئمتهم المزعومة أو الحقيقية لأن في حاجات مش موجودة أصلا قبور بيزعموا أنها لفلان وليس كذلك هذا لا يدرى خطأ يعني أو كانت بالفعل هي قبور حقيقية فيزعمون أنها حرم مقدس فالكوفة عندهم حرم وكربلاء حرم وقم حرم وغيرها ففي الوافي أن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين وأن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم طب إيه الفرق كده بينه وبين المسجد النبوي مفيش فرق خالص هو كده ال- ال- ال- ال- الأئمة اللي في الكوفة كده سووا النبي صلى الله عليه وسلم الكوفة حرمهم والصلاة في الكوفة بإيه بألف صلاة ومش بس كمان والدرهم بألف درهم اللي تصدق فيها بدرهم يدفع فيها جنيه بألف جنيه وطبعا ركز قوي على الفلوس هنا لأن هم جماعة حرامية أصلا نصابين يعني بياخذوا من الناس الايه الخمس بدعوى الدين وبيصرفوه على انفسهم وعلى شهواتهم وما وعلى نشر هذا الباطل بين الناس وتحريضهم عليه بالنساء والمال ما عندهمش سكه تانية العقل ما يجيبش مفيش حد عاقل ابدا ابدا يدله عقله على هذا النجس ويرضى يخش هذا هذا هذا هذا الدين الباطل لكن هم بيجرجروا الناس بايه بالمتعه بالنساء اهو وطبعا فتنه الامه هذه في النساء وبالمال اللي هو لا يأباه احد الا من رحم ربي فبيقول لك ان الصلاه في الكوفه بألف صلاه والدرهم بألف درهم ويروون عن جعفر الصادق عافى الله جعفرا من هذا الكذب ان لله حرما هو مكه ولرسوله حرما هو المدينه ولعلي حرما وهو الكوفه ولنا حرم وهو قم قم دي في ايران حرمهم في ايه في, في ايران تدفن فيه امرأة من من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنة اللي زور قوم تجب له الجنة يبقى يوم واحد شيعي يسمع الكلام دوت عن جعفر الصادق وهو كله كذب على جعفر يعمل ايه على على قم طبعا يلا بل إن كربلاء عندهم أفضل من الكعبة ففي حديث لهم عن أبي عبد الله أنه قال إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا من تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي افتخرت به يا سلام ده ما كانش يخلع الكعبة خالص إلا, إلا من أجل الحسين رضي الله عن حسين وعافاه من هذا الضلال وال- والكذب والافتراء قال فقري واستقا واستق واستقرني وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا ربنا بيخاطب الكعبة في كتب هؤلاء المجرمين الفجرة هذا في البحار بحار, بحار الظلمات للمجلس عليهم لعائن الله جميعا بيقول ربنا بيقول للكعبة إيه إن, إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك ده انت طيب انت عشان خاطرها بس عاملك الكعبة وكده يعني ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي الذي به افتخرت ولا خلقت البيت الحرام أصلا فقري قال لها بقى كده اهجعي كده واهدي واقعدي بقى اتبطي ها فقري واستقر واستقري وكوني ذنبا كوني ديل يعني متواضعا ذليلا مهينا طب بالله عليك في حد مسلم يروي هذا الهراء وهذا الكذب وهذا الافتراء ويذل بيت الله زاده الله عزا ويقول لك ربنا بيقول لها كده يعني وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم هذا خلق النار إياك بقى تحس إنك أنت أهم من الكربلاء والكلام ده فاهمة يا كعبة المفروض طبعا تبقى فهمت الكعبة خلاص فمن يتحدث عن عن هذا البيت الحرام ال- ال- المقدس والذي هو الذي هو يعني من أعظم بيت وضع في الأرض بهذه اللغة ويريد له المذلة والمهانة يقول كوني ذليلا ذنبا مهينا لأرض كربلاء ه- هذا ترى مسلم ما أتصور أن يكون هذا من المسلمين أصلا هذا لا شك مجوسي أكل الحقد قلبه على الإسلام وعلى دينهم فهو يريد أن يذل كل شيء لا لحساب أحد لا لحساب أحد إنما لحساب الشيطان بل إن زيارة قبور الأئمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل والاستشفاع بهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام ففي الكافي وهذا أصح كتبهم أصح كتاب عندهم الكافي دوت أتى رجل أبا عبد الله فقال له إني قد حججت تسع عشرة حجة خد بالك فادعو الله أن يرزقني تمام العشرين ربنا كده يكرمني وحج مرة العشرين يعني فقال له هل زرت قبر الحسين عليه السلام قال لا قال زيارته خير من عشرين حجة قال له يا بعيد روح اجري زور الحسين ده بعشرين حجة لوحده طب اللي يعرف كده يروح يحج خالص ويحج ليه ده لأن ده الزيارة الواحدة بعشرين حجة أروح بس كده ألف لفتين وأروح ولا بقى إيه ولا أروح أقعد بقى في منى ولا مزدلفة ولا ولا زحمة ولا طواف إفاضة ولا بتاع ولا حاجة خالص ده انا بس اروح كده ايه اروح أ- في الهيصه كده و- واخد بالك وال- و- واطوف حول المقام وادفع اللي في اللي في النصيب الرشوه واخد بقى واخد نفسي واروح وكده دي 20 حجه طب مين يروح يحج بقى خالص في الكعبه دي وعن ابي وعن ابن ابي يعفور قال سمعت ابا عبد الله يقول والله لو اني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج راسا وما حج منكم أحد طب الله يخليك ما تقولش حاجة الله يخليك ما انت قلت اهو خلاص بقول لهم لو أنا أقول لكم بس فضل زيارة الحسين وقبر الحسين وزيارة تربته في كربلاء لو قلت لكم شكلها إيه والله ما حد فيكم يرضى يحج تاني خالص لا الحج ده هتضيع وقت تروح تحجوا ليه ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما طب ليه مش عارفين قال ابن أبي يعفور فقلت له قد فرض الله على الناس حج البيت بس قالوا بس يا مولانا معلش يعني معلش أنا, أنا آه معاك بس في- كان ده مش واسعة شوية دي طب ربنا فرض على الناس حج بيت الله الحرام ولم يفرض عليهم زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال إن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا والله أنا ما فاهم حاجة أنا مش فاهم حاجة واللي فاهم يفهمنا هذا الغباء المحض الراجل بيقول له طب يا عم اما هو فعلا كده ان ان ان ان ال- لو بقول لو بقول لو, لو قلت لكم فضائل زياره قبر الحسين اللي في كربلاء ايه ما حدش هيزور الكعبه دي خالص ما حدش هيعبرها لم يحج احد منكم راسا ولا حد هيف- هيفكر يروح مكه دي خالص فقلت يا عم ما تقول يا عم قال لا هقول ايه بس ده يكفي ان انا اقول لك ان ربنا ف- كان جعلها حرما له امنا قبل البيت الحرام قبل الكعبه بتاعتهم دي بتاعتنا احنا يعني الناس الم- اللي هم مش مسلمين على على رايهم يعني فابن ابي عفور بقول له بس يعني غريب مش غريبه دي طب ربنا فرض على الناس حج البيت ولكن لم يذكر قط في السور القرآنية زيارة الحسين لو كانت حاجة مهمة كده وهي أهم من الكعبة وهي قبل الكعبة والحاجات دي كان ربنا مثلا كده قال إيه زوروا الحسين بعد كده حجوا البيت من استطاع عليه سبيلا كان قال حاجة يعني كده في الموضوع دوت ما قالش حاجة خالص فقال له بقى مش عارف هو قال له إيه، مش فاهم قال له إيه صراحة يعني قد يكون النسخة عندنا فيها حاجة أو هم مخهم في حاجة أكيد مش النسخة ولا حاجة يعني وعن أبي عبد الله خد بقى دي الآن أحديهم قال إن طبعا هم لما يقول له ما فيش حاجات في القرآن هو هنا ممكن يكون هو إيه شكله كده اتقى يعني قال له عديها أو كده ما هفهم- هفهمك بعدين لأنه طبعا بيقول له في مكان تاني وبقول لهم في مكان تاني إن القرآن كان فيه آيات الإمامة وآيات ال- الزيارة وكل الحاجات دي والوصية والكلام الفارغ ده كله لكن الصحابة حرفوا القرآن فبقول له عديها يعني وعن أبي عبد الله برضه وهذا في كتاب الوافي للفيض الكاشاني قال إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين ابن علي عليه السلام عشية عرفة قبل ما يبص للجماعة اللي في عرفة دول يبدأ من هنا من من زوار الحسين اللي في اللي في كربلاء الأول يبدأ بهم عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف الموقف قال الراوي وكيف ذلك طب إزاي برضه كان فيهم ناس بتفهم باين فقال أبو عبد الله كما يزعمون وعافاه الله من هذا الهراء قال لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا بيقولوا أصل الجماعة اللي في عرفة دول فيهم أولاد زنا كتير والجماعة اللي عند قبر الحسين اللي هم الروافض ما فيهمش أولاد زنا طب أنت طب أنت قول أنت بقى طب نصدق مين بقى في دي مين اللي عندهم المتعة حلو ان اي حد يروح لاي حد في اي وقت باي حاجة لا عدة ولا دياول ومين بقى اللي عنده كده السنة ولا الشيعة لو احنا بقى نقول بقى اولاد زنا والكلام الفارغ دوت لو صح هذا القول يبقى مين اولى بانهم اولاد زنا السنة ولا الشيعة لو هنتكلم بهذه اللهجة الكريهة لهجة هؤلاء الفجار المجرمين الخونة الأراذل مين أولاد زنا؟ أهل الموقف اللي هم السنة يعني اللي عندهم مفيش عندهم غير الزواج الشرعي اللي فيه عدة وفيه كل حاجة ولا الجماعة اللي عندهم العدة اللي عندهم المتعة الدورية اللي هي بالطابور يعني بقفوا صف كده اللي خلص واحد يخش وراه لا عدة ولا دياوله يعني بالدعارة يعني وإن ممكن واحدة تت- تبقى مز- متزوجة وتتمتع يعني في بعض كتبهم وهذا ثابت عندهم سئل بعض فقهائهم ولا آياتهم آيات الكذب والضلال أرأيت لو أن امرأة متزوجة هل يحل لها التمتع؟ فقال له ما تسألهاش واشتغل على طول قال له ما تسألش اوعى تسأل انت كده ولا كده تجي لك خلاص اشتغل وما تقولش حاجة طبعا هذا دين الفجور فلو أن أحدا يصح أن يسمى أولاد زنا لكانوا هم لأن دينهم يسمح بهذا دينهم ال- ال- الفاجر هذا يبيح لهم الزنا عيانا بيانا عيانا بيانا بل إن بعض متخلفيهم ي- مم- مما يسخطون به على عمر يقول لك لولا بس إن عمر نهى عن المتعة ولم ينهى عنها عمر إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن عمر نهى عن المتعة لما زنى أحد قط فعلا هيزني ليه ما هي زنا ما هي أصلا كده بالطريقة اللي هم عليها النهاردة دي اللي هي كما قلنا لا عدة ولا دياول ومدعة دورية بالطابور كده وبواحد واحد وب- واخد بالك واللي باللي موجود واخد بالك ده إذا بيزن هو هي أصلا ما دي الزنا نفسه هو اللي هيزن يعمل أكتر من كده إيه ما هيروح برضو الواحد يدفع لها فلوس وينام معها في الحرام ما ده اللي بيحصل في المتعة إيه الجديد لغايه ما يبقى بعض كبرائهم مش عارفين اسم ابوه ويقول لك ابن ابيه بالقرعه ابن القرعه دوت واخد بالك فده يبقى اسمه ايه ده مش ده الزنا برضه بس يقول لك رمتني بدائها وانسلت هو بايه بي- بيسبق ضربني و- و- و- واشتكى سبقني وبكى هم يروحوا يعملوا الع- العك ده والفجور يقول لك انتوا ولاد زنا طب يا سيدي الله اعلم الله اعلم فيقول لك ان ربنا هينظر ل- ل- لاهل ع- عرفه لاهل الح- لاهل زوار الحسين اللي بيحجوا في الحسين يعني قبل الجماعه اللي بيحجوا في عرفه عشان بتوع عرفه يقولوا لا الزنا ودول ناس محترمين جدا جدا مفيش حاجة خالص ومفهوم أولاد الزنا عند الشيعة يراد به غير الشيعة إذا قالوا أولاد زنا قصدهم به السنة يعني إن هو بيقول لك إن في اللي في عرفة دول فيهم أولاد زنا يعني السنة يعني وقصده تلاقي فيهم جماعة شيعة مخهم على قدهم راحوا حجوا هناك وسابوا الحسين وراحوا لعرفة متخلفين معلش على قدهم ما بيفهموش يعني لكن آه، فيهم ناس تانيين هم إحنا السنة يعني ويقولوا أولاد زنا بقى يدل على هذا ما جاء في كتاب الكافي عن أبي جعفر أيضا قال والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا شوف المجرمين بيقولوا إيه على ألسنة الصادقي- الصادقين الصلحاء بينطقوا هذا الفجور وينسبوه لبعض ل- لأهل العلم والصلاح من أهل البيت عافاهم الله من هذا الضلال وهذا الإفك المفترى بيقول لك إن الناس كلهم أولاد بغايا الناس كلها أولاد بغايا كلهم أولاد زنا ما عدا شيعتنا ده لو عكستها يبقى صح يعني لعل العكس هو الأقرب للصواب إن الناس كلها ما عندهاش اللي عندكم من البلاء واستحلال الفروج لكن ما عندهمش كلام من ده فلو احنا قلبنا هذه العبارة ربما كانت تكون صحيحة ربما تكون صحيحة لكن هم يقولوا كده وفي كتاب البحار وفي الوافي وفي تفسير العياشي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد قال شوف بقى الايه ال- القذارة قال ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فيش مولود بيتولد إلا وإبليس قاعد له كده على دماغه يعني فإن علم أن المولود من شيعتنا حجب حجبه من ذلك إيه الشيطان فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ال- من, الش... من إبليس دوت ما إبليس ما يشوفوش واخد بالك وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا يعني ممن يفعل به يعني الفحشاء وفي فرج الجارية فكانت فاجرة وهو لسه في اللفة كده أرأيتم قذارة كمثل هذا أهذا دين ينسب إلى أحد من العقلاء ولدى تمامه أن يكون نتاج المجوس ممن يستح المجوس الحاجات دي عندهم عادية يعني نكاح ال- الأمهات والبنات والأخوات وعبادة النار هي- هو هذا هو ده ده المنطق اللي يقول هذا الكلام هو اللي اشتغل بالحاجات ولهذا النهاردة لما تيجي ت- ت- ت- ت- ترى تعليقات الم- المجرمين الكفرة النصيرية وأ- وإخوانهم وأشباههم من الروافض ترى كل تعليقاتهم لا تخلو من هذه القذارة كلامهم كله كده رمي للناس بالزنا ودعوة للزنا ألفاظهم كلها كلها ألفاظ دعارة وفجور ورذالة وسفالة لا حدود لها كبيرهم وصغيرهم لتعلم أن القوم فطروا على على على على الفحشاء والمنكر وليسوا أو- أبناء أبناء طول ولا علاقة لهم بآل البيت الكرام عافاهم الله من هذا من هذا الضلال وفي الوافي قال الصادق من ع- من عرف عند قبر الحسين فقد شهد عرفة بيقول اللي يحضر عرفة عند قبر الحسين يبقى كده كأنه حج خلاص بقى يوفر دماغه وعن الصادق هذا كله كذب طبعا بس هذا في كتبهم المعتمدة من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم بس الأول بس ما تلاقوه وتكلموا قائم إيه؟ انتوا عندكم قائم ولا قاعد؟ القائم ده تايه تايه بقاله 1000 ونص 1000 و1200 سنه ومش هيطلع ولما تلاقوه بتكلمه قال يقول لك اللي بيزور قبر الحسين يوم عرفه كتب الله له 1000 1000 مليون حجه يا ده يعني طب طب يعني ايه ضيقها شويه ايديك فرطه قوي في الكذب كده 1000 1000 حجه مليون حجه ومش بس مع القائم طب لما تلاقوه وبتكلمه وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتق ألف ألف نسمة ومش عارف ح- ح- حمل ألف ألف فرس في سبيل الله وسماه الله عجل من, من, من من- الص- الصديق آمن بوعدي ومش عارف ايه و- ايه ده عشان ايه ده كله عشان راح ي- زار قبر الحسين يعني امال لما يزور قبر النبي هيبقى ايه هيبقى اله ما مش هلاقي له حاجه نعملها له كده خالص ده هو كده مش لاقي له حاجه نحطها له بعد كده يروح فين دوت الله. فطبعا نعوذ بالله من من الخذلان ومن الض- ومن من الغلو والضلال والصلاة عند القبور التي هي وسيلة الشرك عندنا من القربات المضاعفة عندهم ففي الوافي في حديث لهم الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل هذا كلام طبعا لا يقبله إلا من فقد عقله ألف ألف ألف مرة نعوذ بالله من الضلال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله وبركاته ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما